أثبت حضورك في الحياة سيب فيها بصمة وتجربة وشيء جديد أو فكرة بعدك ولا في وجودك فيه اثبت حضورك في الحياة سيب فيها بصمة وتجربة وشيء جديد أو فكرة بعدك ولا في وجودك تفيد ما تعيش وانت كل تفكير تعيش اسمع بطل جوا الحكاية من مفيش ما تعيش وانت كل تفكيرك تعيش اسمع بطل جوا الحكاية من مفيش طول ما انت واقف زي ما انت ساوي
كل واحد فينا مر بتجربة ممكن تكون وقتها كانت تجربة مرة قوي بالنسبة لي في اللي حاول ياخد شهادة ومعرفش في اللي حاول يكسب قلب انسان بيحبه من جوه قلبه بس معرفش في اللي لم كل تحويشة عمره وحطها في مشروع وخسر في البداية كان مفكر ان النجاح لقمة سهلة كان شايف كل حاجة بيعملها صح كان فاكر انه هيغمض عينه ويفتحها يلاقي كل حاجة اتغيرت للأحسن ولكن فوجئ ان كل احلامه بتنهار قدام عينيه فوجئ ان باع قلبه بينكسر قدام امواج الحياة ومفاجآتها يئس احبط حس ان الوقعة دي هي نهاية الحياة وانه فاشل وعمره ما هينجح ومع كل وقعة جديدة ومع كل اخفاق جديد كان الاحباط بيزيد جواه اكتر ورمى كل حاجة ورا ظهره واستسلم ولكن فجأة وقف مع نفسه وفكر وفكر ان فشله ده ممكن يكون اكبر سبب لنجاحه وبدأ يقبل شروط الحياة للنجاح وبدأ يحاول ويترك كل باب ومهما اتقفل في وشه ابواب ما يقسش ما اتكسرش ما استسلمش ما حسش ان الوقت راح ما حسش انه اتأخر وقرر انه يحول الوقعات لأكبر سبب نجاحه مهما حاول ووقع وفجأة اتغير كل شيء كل شيء انت ايوه انت انا بكلمك انت انت بطل القصة دي انت بطلة القصة دي انت تقدر تنجح انت تقدر تحول كل عقبة قابلتك من صخرة بتسد طريقك لسلمة تطلع عليها لفوق وبدل ما تطلب المساعدة من الناس وبدل ما تستنى ان حد يساعدك ويمدلك ايده هم اللي يجولك عشان تساعدهم صدقني هتقدر وهتفرح يوم ما هتفتكر كل المعاناة اللي انت عانيتها عشان تخرج من ازمتك بعد ما بقيت انسان ناجح شباب كتير قوي حاسس ان هو فاشل انا فشلت في دين انا فشلت في الدنيا انا فشلت في حفظ القرآن وحاسس انه اتظلم الدنيا ظلمته والايام ظلمته والحياة ظلمته وحاسس ان احلامه ضاعت كان نفسي اتعين في الكلية وما اتعينتش كان نفسي اشتغل في وظيفة معينة وما اشتغلتش كان نفسي اتجوز واحدة حبيتها ولكن ما اتجوزتهاش اول حل يا جماعة لان الموضوع ده ممكن يجيب اكتئاب وممكن يجيب احباط وممكن يؤدي لانتحار بعد كده اول حل انك انت تخلع النضاره السوداء مين قال لك ان ده فشل اصلا اكبر فشل في الحياه او الفشل الحقيقي ان انت ما تدخلش الجنه وعلى فكره فشلك هو بدايه نجاحك بل الفشل هو احد المكونات للخلق الخلطة السرية لنجاح واحد مدير كبير أول شركة عالمية سألوه قالوا له هو أنت جبت العبقرية الإدارية منين قال لهم قرارات ناجحة قالوا له طب جبت القرارات الناجحة منين قال لهم خبرة قالوا له طب جبت الخبرة منين قال لهم قرارات فاشلة يبقى الفشل أحد مكونات الخلطة السرية للنجاح نجاح بس انت وفشلت انا حاولت ووقعت كتير ازاي ابقى ما اناش فاشل على فكرة على فكرة يعني سيدنا سلمان الفارسي لما هرب من انبوه عشان يوصل لحق ووقع في ايد رجل دين نصاب بيسرق اموال الناس ما كانش فاشل في اللحظة دي لانه كان مات على الطريق اللمبة نورت مع توماس اديسون في المحاولة رقم 10000 ما كانش فاشل في 9999 محاولة اللي اللمبة ما نورتش فيهم مفيش فشل على وجه الحياة اكتر من الذنب ولو واحد وقع في الذنب ألف مرة وقبل ما يموت بلحظة تاب الى الله ربنا يتوب عليه بإذن الله سبحانه وتعالى اذا كان اعظم ذنب او اعظم فشل في الوجود اللي هو الذنب ربنا ما اعتبروش فشل وما خاطبش صاحبه قال له يا ايها الفاشلون ولكن قال يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم يبقى ايه بعد كده من مقاصد الحياة لو انت وقعت فيه يتسمى الوقعات فشل دي اسمها اخفاق مش فشل واخفاق على البشر عند الله اسمها جهاد انت بتاخد حسنات عليه لان كل محاولة بتقع فيها انت مثاب عليها من الله مادام وقفت وكملت تاني على فكرة يا جماعة على فكرة انتوا بتبصوا على اخر مشهد بس مشهد الوقعة انما لو بصيت من الاول هتلاقي نفسك حاولت وخدت قرار وقت واشتغلت وخططت ايه يعني في الاخر وقعت قوم تاني وباذن الله ربنا هيوفقك اوعى تستسلم للفشل اوعى تستسلم للشلل وحول الفشل لامل اوعى حد يقول لك يا فاشل يا فاشل اوعى تسمح ان الكلمة دي تحطم ثقتك في نفسك نفسك اللي هي ثق في الخير اللي ربنا حطه جواك وتقدر تنجح بسببه يبقى اول حاجة ده مش فشل الحاجة التانية انت فاشل مفيش حد فاشل في كل حاجة يا جماعة التعميم جريمة مين افشل واحد في الحياة هتقول لي الحاكم الفلاني حاكم الدولة العربية الفلانية طب وايه يعني نجح انه بقى حاكم دولة نجح انه بقى رئيسية مفيش حد فاشل في كل حاجة مش لانك فشلت في مادة ونجحت في 20 مادة تيجي تقول ان انت فاشل تالت حاجة مين قالك ان ده نهاية الحياة ما يمكن بعد الفشل ده تقوم وتبقى انجح انسان في الدنيا كلها مين اللي قال لك ان ده ان ده نهايه الحياه ستيف جوبز اللي عمل الايفون والماوس وال... والايباد وياما فشل وياما رفض من وظايف وفي الاخر وصل ايه رابع حاجه رابع حاجه مين قال لك ان ربنا مش عاين لك خير كبير قوي قوي قوي قوي لما سيدنا موسى فزع من الخضر لما خرق السفينه كل خرق في سفينه حياتك ممكن ان يكون لطف نبيك مين اللي قالك ان ده مش خير كبير قوي وربنا بيدخل لك خير انت لا تتخيله يبقى اخلع النضاره السوداء الحاجه الثانيه سيب منطقة الراحة راحة ايه انا في منطقة احباط حبيب قلبي الاحباط ده شماعة انت بتعلق عليها الراحة بتاعتك انت اه انا فاشل يبقى نام انا فاشل يبقى ما تتعبش ما ينفعش اكسر منطقة الراحة انت عارف الخسارة اللي هتحصل لك لو فضلت في الاحباط بتاعك ده ايه اول حاجة ممكن يجي لك اكتئاب ممكن يجي لك انهيار عصبي ممكن تنتحر يوميا في 4000 شاب وواحد بينتحروا على وجه الكرة الارضية تعرض نفسك انك تبقى واحد منهم على فكرة في القرآن لما واحد من الصالحين مر على فلسطين على القدس لقاها خربت والمسجد الأقصى لقاه اتهد قال ايه قال أن يحيي هذه الله بعد موتها ربنا قال فأماته الله اتلغى من معادلة الإصلاح والنجاح فضل سنة نايم وصحي ربنا أقامه بعد ما فلسطين رجعت والقدس اتبنت تاني ليه تلغي نفسك من معادلة النجاح والتأثير والتغيير في الحياة اوعى تقول راحت خلاص كعب بن مالك وابو خيثمه الاثنين النبي عليه الصلاه والسلام خرج في غزوه تبوك وسابهم كعب بن مالك جاله احباط وقال خلاص طت الغزو ضاعت ابو خيثمة قال الفرصة لا يمكن تروح عليا جري 750 كيلو متر لوحده في الصحراء لحد ما حصل النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك نزل فيه قرآن وندب فضل طول عمره حتى بعد توبته ندمان ان هو احبط وقال راحت خلاص ايه المكاسب اللي انت هتكسبها لو امنت بالاستمرار وما خفتش من الوقعات وامنت انك انت مفيش حاجة اسمها راحت خلاص كولونيل ساندرز اللي عمل كنتاكي الخلطة السرية بتاع كنتاكي قعد 600 مرة يعرض الخلطة دي على محلات مفيش حد رضى يشتريها المحاولة رقم 600 محل اشتراه عنده 60 سنة عز بن عبد السلام عمل اعظم انجاز في حياته في نصرة سيف الدين قطز في عين جالوت وعنده 60 سنة ابن الجوزي نجح ان هو ياخد القراءات العشر وهو عنده 80 سنة مين اللي قالك الكلام ده اوعى تقول راحت خلاص هتفضل مؤثر لاخر لحظة في حياتك و... ناجح وانسان متدفق بالعطاء لو ما قلتش راحت خلاص اكسر الصندوق الاسود الصندوق الاسود اللي جواك اللي مليان خواطر يأس واستسلام واحباط يا جماعة لو كل واحد استسلم بعد محاولات فشل ما كانتش الصواريخ اخترعت ما كانتش الطيارات اخترعت ما كانش الـ Face والـ social media و... واي اختراع في الحياة كان اخترع في قانون في الطبيعة اسمه قانون الجهود المهدرة الأسد من كل أربع محاولات بيحاول يفترس فريسة بيفشل في ثلاثة 75% فشل ما بيقفش الدببة نص مواليدها بتموت معظم الأمطار اللي بتسقط على العالم بتسقط على المحيط لا المناطق الخضراء ولا على الأراضي الزراعية معظم بذور الأشجار العصافير بتاكلها والحياة بتستمر ليه الإنسان هو الكائن الوحيد اللي مش راضي يقبل القانون بتاع الطبيعة اللي ربنا خلق الطبيعة عليه قانون الجهود المهدرة الفشل الحقيقي انك انت تتوقف عن الحولة المعركة لا تنتهي حينما تفشل ولكن حينما تستسلم النجاح الحقيقي انك تموت وانت على الطريق سيدنا موسى مات في التيه مع بني اسرائيل قال له هو ده فشل لا مش فشل ابدا لانه مات وبيأدي رسالته في اصلاح بني اسرائيل اكسر الصندوق الاسود والاخطر من كده اكسر التفكير الكارثي الـ catastrophic thinking اكسر التفكير الكارثي اللي هو انا لو حاولت وفشلت انا ضعت مفيش حاجه ضاعت الفشل هو قائد النجاح اوعى تخاف من انك انت تقع خلي عندك جرأة في الحياه خلي عندك جرأة انك انت تقع وتقوم وتقوم تاني تلذذ بالوقعات تلذذ ده عند الله جهاد وربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ربنا هيفرش لك الطريق طول ما انت عندك القوة النفسية انك كل ما تقوم كل ما تقع تقوم تاني جلد الركبة هو انشف جلد, جلد في الجلد الجسم لك ياما وقعت عليه وقمت تاني بقى انشف جلد في الجسم يبقى انت لازم تقوي عضلاتك النفسية بتقبل الوقعات يبقى اكسر التفكير الكارثي ومش بس كده كده اكسر ضغط المجتمع يا جماعه المجتمع بيعتبر اللي ما جابش مجموعه في الثانويه العامه فاشل بيعتبر اللي ما جابش في كتير فاشل بيعتبر اللي ما اتجوزتش واحد غني فاشله كل ده غلط عشان كده ربنا بيقول عن يوم القيامه خافضه رافعه لان المقاييس دي كلها بتتقلب يوم القيامه لانها كانت غلط اكسر ضغط المجتمع ما تسيبش المجتمع يسوقك لا انت صح ما تتضغطش بضغط المجتمع يبقى بعد ما تكسر الصندوق الاسود وتكسر ضغط المجتمع وتكسر التفكير الكارثي ساعتها نقدر الوقت اكلمك بقى انت بقيت جاهز وشلت النضاره السوداء من على عينيك ومن على نفسيتك اقدر الوقت اكلمك عن الخلطه السريه للنجاح الخلطه السريه للنجاح ايه الخلطه السريه شروط النجاح باذن الله سبحانه وتعالى 11 شرط عندهم معايا رقم واحد انك تحب ربنا قوي قوي قوي له مقاليد السماوات والارض قيود كل حاجه بايديه عشان كده كل احلامك وطموحاتك ياتي بها الله ربنا الوحيد القادر على تحقيق احلامك عشان كده ارتبط بربنا قوي اطلب ربنا قوي رقم اتنين حب هدفك انتمي لهدفك اوعى الناس تكسر احساسك بقيمة هدفك هدفك وحلمك وحلمك اللي انت عايزه تحققيه لو انت حققته هتغير وجه الدنيا امن بهدفك واوعى حد يكسر ثقتك فيه رقم ثلاثة بقى لحد 11 تسع هنبطلهم مع بعض بإذن الله اخطر من تبطيل السجاير رقم واحد بطل مثالية يا جماعة طريق النجاح مش طريق مفيش فيه عقبات وبلعات ولكن هو طريق اللي بيمشي فيه بيقبل انه لما يقع يقوم تاني بطل مثالية خليك مثالي في تصور الهدف وواقعي في تصور الطريق ايه يعني لو قعت اتنين بطل تسويف قوم اول ما الحلقة تخلص قوم ابدأ يلا في طريقك جديد قوم ما تحطش قوم اوعى دي مشاغل الحياة تخطف منك احلامك وتنسيك احلامك اوعى الحياة تخطفك من احلامك واوعى احلامك تخطفك من الحياة رقم ثلاثة بطل طمع choose what you lose مفيش حد ياخد كل حاجة اختار الهدف اللي انت نفسك فيه وخلاص وركز عليه رقم اربعة بطل هروب ما تهربش من المحاولة عشان انت خايف انك تفشل رقم خمسة بطل ذبذبة ربنا وصف المنافقين مذبذبين ليه مش عايزين يبقى حياة اصحاب الرسالة حياة التضحية اوصل لحلمك اوصل لاهدافك ولامنيتك بطل ذبذبة رقم ستة بطل قفش على فكرة انت مش فاشل بس انت ساعات كتير قوي بتقفش انت ساعات كتير قوي بتبقى عايزة تبدأ بداية قوية make the first step a minor step خلي دايما البداية سهلة وقسم الطريق على مراحل بلاش قفش ما تاخدش الدنيا قفش كده رقم سبعة بطل فردية ما تبقاش عامل زي بطليموس عايز عايز تشيل الدنيا على دماغك شارك الناس اللي عايزة تنجح في احلامها وبلاش تحط اسمك وخدمك على النجاح في النهاية لوحدك رقم 8 بطل انغلاقية افتح على الدنيا انا لما سافرت بنجلاديش ولما بسافر اي سفر في الدنيا او اقعد مع شخصية جديدة من علماء التغيير انا بحس ان انا عزيمتي زادت لان اكتشفت افاق كتير في الدنيا بطل انغلاقية سواء في الدين او في الدنيا رقم تسعة تبطل انغلاقية وبطل هروب وبطل ذبذبة وبطل تسويف بطل انتخى بطل انتخى يا جماعه القنبله النوويه ما اخترعتش غير في الحرب العالميه الثانيه دايما الضغوط اللي انت بتحط نفسك فيها هي اللي هتخرج من جواك مواهب وطاقات لم تكن تتخيلها القران اتصل بالقرآن انت متصل بالقرآن عمرك ما هتحبط القرآن بيعلمك انك ما تحبطش مهما كانت ذنوبك ربنا قال عن نفسه قابل التوب مش قابل التوبة التوبة مفرد التوب جمع لو وقعت الف مرة في ذنبه وقمت تاني ربنا يقبلك مهما كانت مشاكلك مفيش مشكلة في الحياة اخطر من مشكلة عندها 13 سنة صحت لقت نفسها حامل في أسرة متدينة السيدة مريم السيدة مريم ولكن ربنا قال لها كلي واشربي وقري عينها اوعى حاجة تحبطك لو وقعت الف مرة قوم تاني عسى الله ان يأتي بالفتح يأتي بها الله سبحانه وتعالى يلا ابدأ الوقت حلمك اللي انت احبطت لما فشلت فيه كانك تحضر ماجستير او دكتوراه قوم تاني وحاول يلا كان نفسك تدخلي معهد علمي او معهد دعوة على الانترنت او على الارض كان نفسك انك انت تفتح مشروع تجاري كان نفسك انك انت تحفظ القرآن كان نفسك انك انت تروح الجيم او كان نفسك تعمل رجيم قوم يلا شوف حلم واحد من احلامك واوعى تيأس وابدا اول 100 متر في الطريق هتقع مفيش مشكلة تلذذ بالوقعات عبادة ربنا سبحانه وتعالى خلي عندك طول نفس الله لن يمل منك حتى تمل انت كلمة السر استمر جماعة اهل صيا عندهم طول نفس رهيب امرأة العزيز روضة يوسف عن نفسه وفشلت ما عبرهاش ورجعت تاني غلقت الابواب وانهارت وظهرت شخصية حيوانية من جواها ومع ذلك برضه حاولت تاني استبق الباب انتقلت من التصريح من التلميح للتصريح وفشلت وبكده وأعتدت لهن متكئا وفشلت وبعد كده بتقول ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ما بتيأسش انت تيأس ليه اذا كان اهل المعصية ما بيأسوش طيب لو انا حاولت وفشلت وما ما خلاص يعني وجبت شركاء نجاح وبعدت عن الصحبة اللي فشلتني وخلاص ولغيت من حياتي عملت shift delete لكل صاحب بي بيحبطني وخلاص لو انا عملت كل ده وفشلت برضه او انا عندي اعاقة في الحياة انا انا عندي مشكلة اصلا ربنا خلقني بها قدريا من عند الملك الكريم سبحانه وتعالى اعمل ايه اول حاجة اوعى تضيع ما تحبطش تقوم واقع في مستنقع المعصية واوعى تضيع نفسيتك اوعى بقى تقوم معلق سعادتك على ان النقطة دي لازم توصل لها انت ممكن تعيش سعيد من غير ما تعلق نفسك بحاجة غير بالله سبحانه وتعالى واوعى تضيع اخرتك ده امتحان ربنا بيمتحنك بيه اوعى تسقط في الامتحان اوعى تضيع دينك وتقول ليه عملت فيا كده يا رب ربنا كريم اوعى تضيع دينك ودنيتك واخرتك استمر ايه يعني فشلت في نقطة ممكن انجح في مليون نقطة تانية بل ممكن يكون الفشل ده ربنا اغلق عني باب عشان يفتح لي باب اعظم منه مهما وقعت قوم مهما تهدي لنيتو قوم المانيا بدأت من تحت الصفر بعد الحرب العالمية الثانية واليابان كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد 13 سنة في مكة بدأ من الصفر في المدينة المنورة وقام وكون دولة فتحت نص العالم في 25 سنة اوعى تفشل اوعى تحبط ربنا معاك طول ما انت مع ربنا ربنا مش هيسيبك طول ما انت ما يئستش وما استسلمتش ربنا سبحانه وتعالى ايمانك بيه هو ايمانك بالخير اللي حطه جواك عشان تقدر تتخ... تتغير المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف اوعى تيأس اوعى تيأسي اوعى تحبطه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اثبت حضورك بنسامي المبدعين او باختلافك وانت بتهد الروتين علم باسمك واحفره جوه السنين اثبت حضور اثبت حضورك بنسامي المبدعين او باختلافك وانت بتهد الروتين علم باسمك واحفره جوه السين اثبت حضور تعيش وانت كل تفكيرك تعيش اسمع بطل جوه الحكاية من مفيش ما تعيش وانت كل تفكير تعيش اسمع بطل جوه الحكاية من مفيش طول ما انت واقف زي ما انت ما تساويش